مثل اللؤلؤ والمرجان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم مؤهلين لحياة كاملة ومعنى كلمة حياة كاملة يعني بياكلوا وبيشربوا وعندهم دوافع للحياة آه، زي رغبة البقاء وده اللي بيخليهم يدافعوا عن نفسهم وزي الأمومة وده اللي بيخليهم يحافظوا على أولادهم وزي الخوف وهو ده اللي بيخليهم يجتنبوا مواضع الضرر عندهم أحاسيس بيرضوا وبيغضبوا وكمان عندهم حاسة وعندهم آه، عاطفة أقوى من دول من ده كله الحقيقة آه، الحيوانات والمخلوقات كلها بتحب الحب بالرغم من ان احنا بنتحدث الليلة دي عن لغة كلام طريقة حياة بين المخلوقات وبعضها ولكن احنا هنخصصها الليلة دي ازاي بيحبوا بعض ازاي بيتفاهموا مع بعض بالحب ازاي بيكلموا بعض ازاي بيثبتوا لبعض ان هم بيحبوا بعض ولما هنشوفها هنعرف كيف أن الله جملهم وحسنهم ولطفهم وزينهم خلاهم يحبوا بعض بجمال وبذوق وبلطف وبتضحية بيحبوا بعض بجد بيحبوا بعض فعلا برغم ان حديثنا الليلة ده هيكون عن الكلام وطريقة التعبير ازاي واحد فيهم يقول للآخر أنا بحبك وكيفية التعبير عن الحب إيه؟ لكن بنتكلم كيف أن الله جعلها بجمال سبحانه وتعالى وكل ده من جمال الله سبحانه وتعالى إن الله جميل يحب الجمال كما قال الجميل الطيب المبارك صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال الجمال في الخلق الجمال في الصنعة شوفوا لما ربنا خلق السماوات كيف جملها والأرض كيف بسطها والجبال كيف رفعها والمياه كيف لونها في مياه تحس انها صافية شفافة وفي مياه تحس انها زرقاء وفي مياه تحس انها خضراء وفي مياه تحس انها تميل للأحمر بمكوناتها بالأملاح اللي في داخلها مش بس ربنا سبحانه وتعالى خلق مش فقط ليس فقط خلق الله عز وجل ورزق وذرأ وبرأ ولكن بجمال ما من جمال إلا والله هو الذي جمله قال ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى أولى وأجدر عند ذي العرفان يعني كل الجمال اللي انت شايفه ده الله أولى أن يكون أجمل منها الله أجمل من كل ده ليه؟ لأنه هو اللي خلقها ده دي بعض آثار جماله وبعض آثار جلاله وبعض آثار حسن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وهو الجميل على الحقيقة كيف لا ليس هناك أي مخلوق أحق بهذه الكلمة فإن الله أحق منه بها ما فيش مخلوق يستحق كلمة الجمال ها إلا والله يستحقها أكثر من ذلك ليه؟ لأن الله هو الذي جمله وحسنه وهو الع- وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها ربنا أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأسماء والأوصاف والأفعال بالبرهان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال حتى في التعبير عن الحب حتى في التعامل والكلمات حتى في الأخلاق والتصرفات بين المخلوقات وبعضها آه، جملهم الله الجمال والإحسان وجهان لعملة واحدة إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء يعني هتتعامل مع الوالدين يبقى بالوالدين إحسانا هتتكلم مع الناس وقولوا للناس حسنا مش كده آه طيب واحد متخانق معاك المفروض انك تعمل معاه ايه تدفع بالتي هي احسن تكون جميل حتى في الخصومة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم طيب طب واحد قالك فعلا وانت دلوقتي متألم ومتضايق وزعلان برضه كن جميلا كن جميلا حتى في البلاء وحتى في الضرر وحتى في التعب وحتى أيوة ليه تصبر بقى صبر جميل كما قال يعقوب لبنيه فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكما قال الله لنبيه فاصبر صبرا جميلا فجمال عند الكلام ها هتتكلم تقول وقولوا للناس حسنا عند الأفعال عند بر الوالدين عند الخصومة وعند الضرر في كل شيء كن جميلا فتخيل لما ت- تكون جميلا في كل شيء تخيل لما تيجي تتعامل بالحب وبالعواطف وبالمشاعر كيف تعبر طبعا بأجمل طريقة وبأحسن أسلوب واللغة اللي بتتكلم عن الحب هي أحلى لغة وأجمل أسلوب وأرق كلمات وأعذب معاني وألطف وألطف حوارات هي كلمات ومعاني الحب الحب أجمل شيء في الوجود عاطفة الحب لذلك قالوا الحب كلمة من حاء وباء لا يعرفها إلا الأحباء لا يعرفها إلا الأحباء والحب يضفي على القلب سعادة وعلى البدن نشاط وعلى الوجه انبساط وانشراق و و وإشراق بيقولوا أقدام بلا حب لا تسير نسمات بلا حب لا تطير قلب بلا حب محروم جيش بلا حب مهزوم ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم
السلام ازيك يا عليكم فهمي أهلا السلام وسهلا.
عليكم أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة ازيك الله يا فهمي الحمد لله جزاك الله خيرا عن هذا البرنامج وجزاكم ممكن اتكلم ودعاء صاحبتي بعديه نعم انا اتكلم ودعاء صاحبتي بعديه آه، أيوة تفضلي أه بالله عليك يا شيخ امين لان ربنا يوفقني في في دراسته وفي حفظ القران ربنا يكرمنا إياكم يا رب ممكن يحفظنا تتكلم دعاء تفضلي يا فندم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا خميس الحمد لله بارك الله فيك وفيكم اسال الله العظيم ان يجعل برنامج فيه جم حسناته آمين يا رب
انا السلام بقابل الشيخ محمد حساء الله يسلمك ممكن اسالك سؤال تفضلي كيف افتح فيه الصلاه نعم كيف افتح فيه الصلاه خ- الخشوع في الصلاة محتاج ان الواحد يعني سبب قلبي وهو انك تنشغلي بالله وانك تحب ربنا وانك تتعلقي بالله سبحانه وتعالى تفكري في ربنا تفكري كيف سترين الله ازاي هتشوفي ربنا يوم القيامة ازاي هتقابلي ربنا يوم القيامة ازاي هتقفي بين يدي الله يوم القيامة ايه اللي يرضيه سبحانه وتعالى فتفعليه ايه اللي يسخطه فتبعدي عنه وهكذا ده بيخليكي مهتمة بالصلاة وبالعبادة الحاجة التانية لما تيجي تدخلي الصلاة صلي في أوقات الصلاة حافظي على السنن القبلية والبعدية هتحسي بالخشوع إن شاء الله آه، آه، صلاة آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أخ علي ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله بارك الله فيك وفيكم والله برنامج آه، بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله
والله بطلب منك طلب بس كده اتفضل ارجو منك بس الدعاء بس دي
ربنا يحفظنا وإياك ويتوب علينا وعليك ويغفر لنا ان وعليك ان ان عن الدعاء ان ربنا يسر لي رزقه وأن- وان يكرمني ويثبتني على الايمان يا رب ربنا يثبتنا وإياكم يا سيدي
وبارك الله فيك يا عم الشيخ وفيكم الله يكرمك ف فالحب ده حاجة أجمل ما في الوجود الحب لذلك على فكرة أعلى عبادة لله سبحانه وتعالى بالحب قالوا لأن الحب يدوم والخوف يزول ليه؟ قالوا أن الخوف لو زال سبب الخوف يزول الخوف لو الواحد خايف من النار لو النار زالت ت- يزول الخوف طب والحب الحب مستديم دائم متواصل ليس له باعث إلا حب الواحد للي بيحبه سواء كان إنسان أو حتى عبادة الله الأدوم فيها والأبقى والأقوى الحب لكن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ووضع فيهم تلك العاطفة وضع فيهم كذلك التعبير عنها أجمل عاطفة موجودة في في قلب الإنسان وفي قلب المخلوقات هي الحب تخيلوا بقى ط- طرق التعبير عن الحب دي ال- البشر لما الواحد بيحب حد بيقول له شعر بيغني له او بيجيب له هدية او بيلبس اجمل ما عنده ساعة ما يقابله او بيحط عطر او يعني في طرق كثيرة للتعبير عن الحب ايه رأيكم النهاردة تعالوا آه، يعني الليلة دي نشوف طرق التعبير عن الحب عند المخلوقات احنا اخترنا الحقيقة آه، يعني طائفة واحدة وهي آه، الطيور ازاي بيتكلموا مع بعض انهم بيحبوا بعض آه، ازاي بيعبروا عن الحب ده مع بعضهم تعال اول نشوف هذه ال- ال- اللقطة ونشوف إن انه فعلا بيتكلموا يعني في لغة بين الطيور وبعضها وبعد كده نشوف بيحبوا بعض ازاي اتفضل هم هنا بيتكلموا لكن تعالوا نشوف بقى ازاي بيقولوا لبعض انهم بيحبوا بعض تعالوا نشوف هذا اللقطة لهذا الطائر الجميل آه، هي الحقيقة مجموعة من الطيور ده ابو منقار او يمكن طائر اللقلق آه، مجموعة الطيور دي كل اللي فيها بيحبوا بعض لكن بطريقة لطيفة وجميلة بيعملوا ايه بعد كل الطيور دي بتدي بعضها هدايا شوفوا هو بيقطف لها ثمرة وبعدين ي- يعطيها ال- الثمرة دي كهدية يا سلام هي تقدر تاكل لكن هو بيديها لها شوف ازاي بيديها برضه هدية التوت بيديهولها هدية هنا بيديها يا سلام دودة بس دودة ليها طعم تاني طبعا عشان منه وهنا ده بيديها آه، سمكة آه، سبحان الله العظيم اه يديها هدية سمكة سمكة ال سمكة العواطف وال- وسمكة الحب الصافي آه، دي آه، طريقة من طرق التعبير عن الحب ونقول لها آه، انه بيحبها في في آه، مخلوق اخر بيحب بطريقة جميلة جدا بيعمل ايه بيقعد يجيب لزوجته ورد كتير جدا و- آه، ويجهز لها بيت جميل حقيقة يعني زي خيمة كده مش بقى على أغصان الشجر لا ثابت على الأرض بيعملها خيمة مظللة وبعدين يعمل لها ورد يجيب لها ورد كتير لونه أحمر وجميل وفي الناحية التانية يجيب لها صدف وبعض ال- القشريات ويزين لها بيه المكان هذا النوع من الطيور آه، ال- ال- اللي يقدر يعبر بشكل أجمل عن إنه بيحب الطرف الآخر على طول بيبقى هو ده الأفضل والأجمل وده آه، اللي بتختاره آه، زوجته الجديدة تعالوا شوفوا هو بيقول لها هنا قد إيه إنه بيحبها وشوفوا جمع لها ورد قد إيه تعالوا اتفضل يا سيدي. شوفوا ده هذا كم كبير من الورد شوفوا قد إيه وعمال يروح يقطف ورد ويجيب ورد ويجمع آه، الورد شوفوا ازاي ورد جميل شوفوا ازاي ورد جميل ومنسقه ومرتبه شوفوا هنا الاصداف والقشور وبيرتبها بيخليها على وجهها الاجمل يعني هي من الباطن شكلها مش حلو لا بي- بيقلبها علشان تبقى قطع اثريه او قطع آه، بتزين العش هذا التع- الكم الهائل من القشريات وهذا الكم الهائل ايضا من من الورود شوفوا عش جميل مظلل وفي مكان حلو حاجه جميله جدا يعني سبحان الله العظيم
ربنا هي بقى منتظر انها تيجي وتنقي وهو على المكان اللي هيناسبها
الغيوب وتقرر ان كان هو عنده ذوق في اختيار الالوان وذوق في اختيار الورد و... والقشور هو اللي لا شوفوا وده رخر حط ثمار كتيره مش ورد فقط لا وثمار وفاكهه وفي الغروب كل واحد بيقول يهدي ان هو بيحب فعلا ده نوع لا في نوع بقى تاني آه وده الحقيقة يعني آه جميل ولطيف بيعمل ايه بينظف المكان اللي هو عايش فيه جدا وبي وبيبرد الخشب لل- لل يعني بينظف الخشبة كده آه، آه، آه، بتاع- للشجر وبعدين بيغير شكله يعني بيغير منظره وشكله علشان يقول ل... ل- للطرف الآخر إن هو بيحبها جدا تعالوا نشوف المنظر ده و- وتتعجب معايا آه، آه، الحب بيسوي الهوايل فعلا تعالوا نشوف وده شكله الطبيعي خالص هو هنا بيتأثر بعاطفة و وعايز يقول لها انه بيحبها هي طبعا دي يعني فتاة احلامه هو بصراحة اجمل منها بكتير ولكن آه، يعني آه، القلب وما يهوى وهنا سبحان الله هو هنا آه، شوفوا ازاي بيجمل نفسه بيحسن نفسه عشان خاطرها آه، شو لابس شيك قوي زي شو من كتر حبه ليها شوفوا منظره اتغير شوفوا آه، آه، يعني ال- العرف اللي تحت آه، آه، منقاره كان قصير شوفوا ازاي ايوه لبس زي قميص والملابس سهره هيطول بشكل كبير جدا شوفوا ازاي سبحان الله العظيم والالوان جميله بقى زي ما يكون هندي احمر يعني شوفوا شوفوا كل ده كلام حب عمال يعبر لها عن حب شوفوا شكله تغير ازاي سبحان الله العظيم وشوفوا آه، آه، شكله اتحسن ازاي وبقى جميل ازاي من من كتر ال- ال- العاطفة شوفوا ازاي سبحان الله العظيم شكله آه، تغير تماما آه، في طائر تاني بقى بيعمل نفسه ممثل بيمثل ويغني وبيغير شكله و... وبيجهز المكان علشان يعبر ل آه، آه، لأحبابه إن هو بيحبهم وإن هو مبسوط جدا وبيتمنى قربهم تعالوا نشوف شوف ربنا اداله جمال قد إيه هو شكله ال- العادي طبيعي طائر طبيعي جدا ولونه أسمر وما فيهوش يعني الجمال الصارخ ده لكن تعالوا لما نشوف يبدأ يعبر انه بيحب وانه آه، يعني له عاطفة الحب تعالوا نشوف قد ايه هيبقى جميل وتصرفاته هتبقى جميلة عشان نعرف قد ايه الحب بيجمل المخلوقات ده طائرنا شوفوا ازاي حاجة عجيبة شوفوا فرش ريشه من فوق شوفوا ازاي وهو بدأ يغير شكله ازاي هو ده شكله طبيعي اصلا اهو مش ده ده نوع اخر هنا ده طائرنا شوف هو لونه اسمر طبيعي زي ما انتم شايفين كده لكن شوف هو بينظف ويعني بيجهز المكان علشان يعبر عن حبه لازم يبقى لطيف ونظيف شوفوا خلى المكان في منتهى النظافة شوفوا حتى ال... ال... ال- شوفوا بيبرد ال... ال... جذع الشجرة عشان يخليه ناعم وجميل ونظيف شوفوا ازاي وينظف وينظف شوفوا ازاي حتى الورق الناشف الجاف بيهزه علشان يقع ويرميه وهنا يبدأ يتراقص ويعبر عن حبه في مكان نظيف شوفوا ازاي شوفوا هنا بيتراقص بشكل عجيب إن الله جميل صحيح والله سبحان الله العظيم شوفوا و- و- وحاجة زي شوفوا. لا، احنا هنشوف الأعجب بقى لما آه، لما هيحصل ان هو مفيش حد دلوقتي بيتفرج عليه لما يحصل ان بقية مجموعته يبدأوا يجوا ويبدأ يحس ان في حد بقى معجب بيه هو هنا شوفوا اسمر ازاي شوفوا هو شكله هيتغير بقى يبقى شكله حاجة تانية خالص دلوقتي اول ما شاف حد بي- مهتم بيه هو كمان شوفوا بيطلع شوف بقى شكله بقى عامل ازاي جميل جدا والوان وعينيه بقت زي الصدف آه، ازرق وجميله شوفوا ازاي حاجه اتغير شكله خالص ان الله جميل مين اللي جمله بهذه الطريقه ومين اللي اداله الحسن ده كله بهذه العاطفه الجميله سبحان الله العظيم شوفوا ازاي شكله بقى في منتهى الجمال سبحان الله العظيم حاجة آه، في منتهى العجب سبحان الله العظيم أيوة المخلوقات بتحب يعني المخلوقات يا أخي- يا إخواني المخلوقات بتحب وبتتكلم عن الحب يعني آه، آه، في آه، آه، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن الحصان العربي فعارفين الحصان العربي كل يوم كل يوم يدعو الله عز وجل أنه يجعله أحب المخلوقات إلى صاحبه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من حصان عربي أو قال ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل يوم يدعو يقول اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم يعني جعلتني ملكا لأحد من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه عشان كده تشوفوا قد إيه ال- ال- اللي عنده فرس عربي أصيل بيحبه ومهتم بيه ومهتمين بفصيلته ما من فرس عربي إلا و- ويؤذن له في كل يوم يدعو يقول اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه آه، يعني بي- وبيكلموا يعني بيحبوا وكمان بيتكلموا في الحب وبيتعاطفوا وبيتلاطفوا فيما بينهم ممكن يعبر عن حبه ب- ب- بالكلام مع طائفته وممكن يعبر ل- لمن لا يفهمه يعبر له بطريقته كان في واحد اسمه الزعتري وكان رجل من الأعراب وكان عنده فرس بيحبه جدا وكان هذا الزعتري يخلط الشعير بالسكر للفرس ويطعمه بيده فكان الحصان بيحبه جدا وفي يوم من الأيام آه، مرض الزعتري فأضرب ال- ال- الفرس عن الطعام وكان منتظر لصاحبه حتى يشفى فلما مات الزعتري واخدوه وغسلوه كفنوه شم رائحته وعرف انه مات عمل ايه انطلق فوق فوق الجبل وقذف بنفسه آه، ليموت ما قدرش يعيش بعد صاحبه ما قدرش يعيش بعد صاحبه آه، آه، فالحب ده وبيتفاهموا فيما بينهم بيه وبيكلموا فيه وتعالوا نشوف هذا المنظر الجميل جدا في التعبير عن الحب بين آه، طيور آه، في البحر آه، بين البط لكن آه، والأوز بشكل جميل وهذا الطائر أيضا آه، اللي بينتمي لطائفة الطيور العائمة تعالوا نشوفه ونشوف ازاي بيعبر عن حبه لشريك حياته هو هنا بيديلها سمكة يعني دي سمكة الحب الصافي بيتكلموا بيتفاهموا بيتفاهموا وبيتلاطفوا شو هم فيهم رقة عجيبة على الحسن العبقى فالورد تضاء حركاتهم زي بعض يقول له انت ت- تنظر هنا انا انظر انت تلتفت انا التفت تطابق وتشابه وحب شوفوا هنا هيبداوا آه، يعني ايه بي- بيبلوا بعض بالميه آه، هم مبلولين فعلا بس قطرات الميه اللي بتيجي من المحب ليها طعم تاني شوفوا ازاي هم بي بي بي- بيرشوا ميه على بعض هنا رش الميه حب مش رض- مش رش الميه عداوه بيبداوا شوفوا ازاي وبعد كده من كتر العاطفه اللي هم فيها هيجروا مع بعض أقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا سبحان الله من كتر حبهم بيجروا على الميه وده وبعدين لسه هيغطسوا ويجيبوا هدايا لبعض من قاع البحر هيجيب لها تحلب وتعالوا نشوف واسيبكم مع المشهد لحد اخره هنا هيغطسوا هنا هيغطسوا تحت الميه عشان يجيب لها طحالب من تحت الميه يجيب لها طحلب وهي جايبه له طحلب برضه زي ما يكونوا بيقولوا لبعض تحلب حبنا ده هديه الحب الصافي ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء هنا ده واحد بيجيب لها هدية زلطة اللي بيملكه لكن بصلة الحب مخ- خروف طبعا بصلة المحب خروف بيديها زلطة هدية حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا وتعالي نشوف المشهد الأخير الجميل الله عز من الوز الجميل الرقيق جدا شوفوا يا إخواني أحمد أصدق إزاي بيعبروا بعض عن الحب صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا
بيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا ورحمته
سبحان الله العظيم قد إيه الحب جميل وربنا جمل مخلوقاته وحسنهم وخلاهم قد ايه لطاف وجمال بالحب وبيتكلموا مع بعض فيه قد ايه وبيعبروا ع- عن هذا الحب احنا معانا اتصال من البلد الغالي السعوديه الشقيقه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم يا ابو اشرف السلام عليكم يا شيخ امين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان نحبك في الله والله احبك الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتك ان شاء الله امين يا رب
و- و- والله يا اخي منتظر ال- البرنامج بتاع حضرتك يعني كل اسبوع والله يعني ده شرف والله جزاكم الله خير
نتمنى ان هو يعني ي- ي- يعاد مره ثانيه ان شاء الله يعني مره وت... مره واثنين يعني ان شاء الله اظن الاداره جزاكم الله سمعت عنا خيرا وسلامنا لجميع العاملين في القناه الله يسلمك ويسلمك وسلامنا للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان الله ربنا يس- سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتكم ان شاء الله امين يا رب العالمين الله يسلمك ويسلمك وجزاكم الله خيرا وكل الاخوه والله معانا هنا بيحبوا البرنامج و... وبيدعوا لك آه، ان شاء الله يعني يا شيخ امين الله يكرمك يا باشا.
دعاء ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ي- يجعلك معانا في الحج ان شاء الله آمين.
العام القادم ان شاء الله ان شاء الله امين يا رب العالمين جزاكم الله خير يا أبو اشرف ومعانا اتصال اخر السلام عليكم اخت نهله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخنا وزادك الله علما امين وأقول من رحمة الله عز وجل أن وضع الحب في المخلوقات بعضها البعض حتى تعيش في أمان واطمئنان فمن ثمرات الحب أن المحب يتعامل بالرفق والجمال مع من يحب وأثنى أنواع الحب على الإطلاق حب الله عز وجل للإنسان وحب الإنسان لله فإذا تخللت محبة الله قلب الإنسان بعثه ذلك على طاعته وإن كان غير ذلك ففي حبه لله نقص فإن المحب لمن يحب مطيع وكما قال الله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا آه، اخت نهله معانا اتصال من الاردن السلام عليكم ورحمه الله
الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ؟
انا اخت صلاح الو السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ الحمد لله
ازيك يا عم الشيخ الحمد لله والله اني بحبك بالله والله احبك الله
والله يا عم الشيخ والله اتمنى تدعي لنا كلنا والله يا اخواتي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرجعكم إلى بلادكم وأراضيكم وأهليكم سالمين والله غانمين اني احبك واحبك واحب الشيخ محمود المصري واحب الشيخ محمد حسان واحبكم كله جميعا ربنا يسلم الجميع يا رب ويبارك في الجميع ويألف بين قلوبنا ويصلح كل آه، إخواننا وأخواتنا ويجمع بين آه، آه، شيوخنا ونحب الجميع في الله تعالى معنا سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ازيك ازيك يا كمين الحمد لله والله يعني في قصة كده حصلت من زوجتي حلوة جدا كانت في مشاجرة بسيطة بيني وبينها فهي كانت رايحة لوالدتها غضبانة فقلت لك هاتي لي اكل طيب وبعد كده تطلع على بيتك مم.
والله هي معلقة بس حطيتها في بقها سبحان الله يعني آه يعني برضك يعني الحريم دول محتاجين عصر وحنان حطيت معلقة في بقها والله يعني هي بتاكل فانا آه.
انا باكل غضبان وهي غضبانة على اساس هي هتاكل وتمشي أيوة فقلت لها طب اتفضلي يعني مديت كده معلقة في بقها قلت لها اتفضلي معلقة حديد ولا معلقة معلقة رز اكل يعني هي بتاكل ولا معلقة آه، بسلة معلقه اكل طبعا طيب يعني هي بتاكل اكل معايا فاديت لها يعني اديت لها يعني يعني حته لقمه في بقها كده زي ما بيقولوا كان نوع هي إيه سكتت وهديت والحمد لله بدل ما هي تروح لامها انا اللي رحت لامي الحمد لله كان نوع الأكل إيه لا يعني كان فراخ وبطاطس طيب وكده.
الفراخ فقلت لها كويسة، اتفضلي الفراخ يعني معلقة بتألف.
رز وبطاطس كده ال- على ال- اساس يعني ايه يعني شوف سبحان الله اقل حاجه اقل حاجه ممكن تراضيهم يعني يعني اقول ايه بس هم امانه في رقبتنا والله ولازم نراضيهم كده وربنا يبارك لهم يعني و- ويا رب يا حمادي تبقى سمعانه عشان تدعي لي ربنا يصلحك كده ويصلح معارك زوجتك كتير.
واولادك بس يعني- انت يعني- اخترت الاختيار الصحيح انك انت اخترت فراخ ما نقتش مثلا فول ولا طعميه كان بقى حاجه كويسه يعني انك انت يعني الفرخه برضو فرخه الحب الصافي تبقى جميله آه، معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يا اخ عاشور ازي حالك يا عم الشيخ الحمد لله اني نحبك في الله والله احبك الله امانه امانه بالله عليك بلغ سلامنا كتير للشيخ محمد حسين وجميع القائمين في القناه الله يسلمك وعايز ويسلمك اسالك سؤال بس عايزك تعيد لنا ال- الحلقه بتاع لا تحزن حاضر لان ما حضرتهاش وزعلان عليها كتير ونفسي احضرها يعني حاضر انهي فيهم آه، هم كانوا ثلاثه آه، الاولى اول واحده حاضر اللي هي اللي فيها عم الشيخ محمد إن شاء الله حاضر وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير وجزاك وجزاك معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وفيك.
وجزاك الله خيرا وجزاك سبحان الله سبحان, سبحان الخالق العظيم من خلال آه، برنامجك الجميل ده يا فضيلة الشيخ بنتعلم حاجات كتير الله يكرمك.
آه، نحن بقى فينا آه، نع... آه، اللهم صل على النبي أين نحن من آه، آه، أين نحن الإنس... آه، بني الإنسان من هذه المخلوقات الجميلة مفتقدين الحب الحقيقي الطهر النقي بين الناس والأزواج بالأخص ودي رسالة طبعا للأزواج والتلطف معهم والحب لهم وربنا يهدي بيوت المسلمين وأزواج المسلمين وشباب المسلمين بإذن الله وبارك الله فيك ودعواتنا لكم ولقناة الرحمة بالتوفيق والسداد الله يكرمك.
وسلامي من خلال هذا البرنامج لعم محمد ميد غامر ربنا يبارك فيه الله يسلمك.
ويعافيه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد السلام عليكم معنا اتصال آخر ب- أيضا من السعودية الشقيقة أهلا يا أبو فهد إزيك يا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسال الله ان الله يثبتك على طاعته يا شيخ آمين يا رب العالمين صراحه برنامجك آه، يحيي القلوب بذكر رب.
الله وبمعجزات الله فانا ارجو من الله ثم منكم انكم تعيدون كل حلقه في خلال الاسبوع باذن الله لان لكم الاجر في متابعه البرنامج هذا وهذا سبحان الله يعني اسال الله ان يثبتك انت والقائمين عليه على طاعته الله يبارك فيك يا أبو فهد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحنا لا تنسونا من دعائكم الله يحفظكم الله يبارك فيكم ويصلحكم ويبارك فيكم يا ابو فهد آه، آه، جزاكم الله خيرا على هذه المشاعر الجميله معنا اتصال اخر احمد
ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ احمد ازيك يا عم الشيخ امين ان احبك في الله والله حبك العظيم.
الله وجزاك الله خير عن كل الحلقات اللي انت بتعملها والله العظيم من احلى الحلقات اللي هي يعني حلقات فعلا يعني خير خير يعني جميله الحمد جدا لله.
في المخلوقات اللي احنا بتاعت الله يعني الواحد يشوف هيقول سبحان الله يعني يعني حاجه يعني سبحان الله سب- يعني سبحان الله سبحان الله يعني الحمد لله والله يعني حاجه جميله جدا ونفسنا تعمل لنا حلقه عن ال- الشجر والجبال الحاجات دي يعني تسبح ربنا طبعا كل مخلوق مخلوقات بتسبح ربنا يعني فنفسنا إن تعمل لنا حلقه عن الطبيعه يعني والجبال والاشجار يعني ان شاء الله ودعي لنا كده يا عم الشيخ والله يعني.
ربنا يكرمك يا شيخ احمد الله يخليك السلام عليكم امين يا رب العالمين معنا اتصال اخر طيب آه ان شاء الله باذن الله وهو بالمناسبه آه باذن الله تعالى في الحلقه القادمه آه، هو في آه، طل- طلبات معينه في اقتراح ان احنا لان الناس طبعا آه، بتحتفل بعيد الام واحنا والام يا جماعه ما فيش حاجه اسمها عيد ام لا الام لوحدها عيد التعامل مع الام عيد ال- ال- عيد ام ايه اللي يبقى يوم واحد في السنه آه، آه، الأم دي أغلى من أي حاجة وألطف من أي شيء إن الواحد يهتم بيها في يوم من السنة عشان كده في اقتراح إن شاء الله تعالى إن إحنا آه، تبقى الحلقة القديمة كلها عن الأم وأجمل ما قدم في قناة الرحمة من خلال برنامج اللؤلؤ والمرجان عن الأمهات يعني هناخد آه، آه، لقطات كتير جدا جدا عن الأمهات وهي بتحب الأمهات وهي بتر- بترضع الأمهات وهي بتضع الأمهات وهي بتدافع عن آه، عن أولادها الأمهات آه، آه، آه، الأمهات لما تقع في مأزق مع أولادها إزاي ب- بتتصرف وبتفدي أولادها بنفسها وإن شاء الله بإذن الله غالبا هيكون الحلقة القادمة عشان نعرف إن الأم أغلى و- وأجل وأفضل من انها آه، تعامل في يوم واحد لا الام اغلى من كده بكتير باذن الله تعالى هنشوفها في المره القادمه اجمل ما قدم على قناه الرحمه في من خلال برنامج اللؤلؤ والمرجان عن الام هناخد لقطات كتير جدا باذن الله عز وجل آه، آه، فاستعدوا آه، عشان تحبوا امهاتكم اكتر من كده وتبروهم اكتر من كده آه، آه، نرجع لموضوعنا آه، آه، آه، فالحب يا اخواني ده الحب ده المخلوقات كلها بتحب مش بس الحيوانات والطيور لا والله حتى الشجر الشجر الشجر بيرضى وبيغضب زيه آه، زي كل المخلوقات ف والشجر بيحب الدليل ان جذع الشجرة حب النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب سمع بكاء للجذع ف آه، فذهب إليه رسول الله وهدهده كما تهدئ الأم ولدها الرضيع حين يبكي ثم ضمه إليه فهدأ قال وما ذاك يا رسول الله قال كان يبكي لما سمع من الذكر وفي رواية أخرى كان يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان رسول الله يقف فوقه في- فيخطب آه، آه، الخطب لذلك آه، قال فما هدأ الجذع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هدأ الجذع حتى وعدته أن يكون معي في الجنة تعال نشوف موقف آخر الموضوع مش في الحيوانات الطيور آه، ال- آه، ال- حتى الأشجار لا حتى الجماد الجماد يحب وبيحب وبينتقي من يحب ينتقي من يحب يعني الصخر ده بيحب وب- و- وبيعرف يحب مين وما يحبش مين فتبص تلاقي تنظر إلى ال- إلى الجبل ال- الصخر الأشم الشديد الصلب ت- تجده يحب الله لأنه خالقه ولأن الله يستحق أن يحب وتلاقيه يحب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جبل أحد فقال جبل يحبنا ونحبه الجبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمؤمنين وكمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ونحن نحب جبل أحد كان في صخرة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يمر عليها تسلم عليه عليه الصلاة والسلام أهل لكل حب عليه الصلاة والسلام أهل لكل ود عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري قال إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم عليه إني لأعلم أين هو أين مكانه وأين هو الجبال والسماوات والأرض بتغضب لله بتكره بتكره اللي ما يحبش ربنا ها لما النصارى قالوا اتخذ الله ولدا ايه اللي حصل مين مين زعل مين غضب السماوات والارض والجبال غضبوا لحبهم لله قال تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أحبتي في الله الله جميل يحب الجمال نسأل الله أن يجمل حياتنا بالحب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبنا ونفوسنا بحبه وأن يمتعنا بقربه سبحانه وتعالى أحبتي في الله عز وجل لا أجد ختاما أفضل من من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأذكركم بكثرة الصلاة والتسليم على رسول الله بالذات غدا يوم الجمعة وأذكركم بقوله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي أذكركم فإن الله أمر بأمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل آه، في اللؤلؤ والمرجان أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان